أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولكل من بدؤوني بالسلام أقول لهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إخواننا وأحبتنا في الله تعالى هذا درسنا العاشر بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح من شرح كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نحن مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام دولته وأسس مدينته وراح يجاهد أجنحة المكر الثلاثة المشركين واليهود الملاعين وجموع المنافقين نعم وإلى أن استقر له الأمر صلى الله عليه وسلم بعض الشيء فيما قبل صلح الحديبية وبعده فكانت هناك ملامح التربيه ومعالم الدولة والتي اخترنا لها هذه الآية المباركة في العشر المباركة وأعني بالآية المباركة قول الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وهذه الآية واحدة من أربع آيات سبقت الإشارة إليها في المحاضرتين السابقتين دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد رفع بناء قواعد المسجد الحرام واستجابة الله عز وجل لهذه الدعوة وكلاهما في سورة البقرة وتخصيص دعوته عليه الصلاة والسلام بادئ ذي بدء بالأميين ثم تعميمها في العالمين وانحصار المنة في المؤمنين كما أسلفت وبينت بفضل الله تبارك وتعالى وفي العشر المباركة أعني في العشر الأخيرة من رمضان تلك التي هي أيام مباركة توشك وتؤذن بنهاية هذا الشهر المبارك والسعيد من اغتنم والشقي من حرم لم نرد أن نقطع مجالس العلم هذه على الرغم أن هذه الأيام ينبغي أن تكون أيام قرآن أيام عبادة أيام صلاة أيام دعاء نعم لكن إن وجدت مثل هذه الساعة أو تلك المحاضرة تذكيرا وتعليما وتربية فلم لا كان الناس قديما في شهر رمضان ينقطعون عن دروس العلم ينقطعون عن الخلق ويقبلون على الخالق قراءة تهجدا تلاوة للقرآن آناء الليل وأطراف النهار حتى إن منهم من كان يختم القرآن كذا وكذا وكذا مما لو ذكرناه الآن لقيل كيف هذا هذا مستحيل أو هذه روايات ليست صحيحة إذا قيل لهم مثلا هناك من كان يختم القرآن ستين ختمة ختمة بالليل وختمة بالنهار كالإمام الشافعي على كل حال هناك بركة في أوقاتهم وفي حياتهم ليست عندنا نعم نزعت البركة من الوقت في آخر الزمان وهذا أمر متيقن منه ولكن مع طاعتهم لله كان يبارك لهم في الأوقات وإلى الآن نحن نجد من يتشبه بالسلف ويطيل القراءة في قيامه أيام أن كان الليل طويلا ربما أتى بختمة في الليل أو في الليلتين دون أن أذكر لكم أسماء وجلهم عندنا في مصر جلهم في مصر ولا أقول كلهم على أساس أنه ممكن يكون فيه ناس في بلاد أخرى لكن أنا أتكلم عما أعرف ولست بالذي يطالب الناس بالستين ختمة كالشافعي ولا بمن يقرأ قيامه بالقرآن كسيدنا عثمان يجعل قيامه وترا يبدأه بالفاتحة ويختمه بالناس لا نحن فقط نريد أن نجتهد قدر استطاعتنا وبدلا من الستين خليها ستة يا أخي كان زمان يقولون بدلا من الستة ستين أنا أقول لك بدلا من الستين ستة وأرجع أقول طيب بدل الستة ثلاثة طيب طب الناس اللي مشغولة قوي واللي بتنام ملء عيونها وتأكل ملء بطونها طب يا أخي اعمل لك ختمة في رمضان يعني رمضان ليس كبقية الشهور والعشر الأواخر منه ليست كبقية الأيام ولا الليالي إخواننا العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة هذه العشر المباركة يعني تسمى العشر الأول من ذي الحجة العشر المباركة والعشر الأواخر من رمضان العشر المباركة وكنا نرى في الناس مع الصحوة الإسلامية معرفة بفضل العشر الأواخر لا لشيء إلا لأن بها ليلة القدر يرجون أن يقوموها فيغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم فبدأنا نلفت أنظار الناس للعشر الأول من ذي الحجة وما فيها من بركة وكذا وكذا وأنها التي أقسم الله بها وليال عشر والأحاديث اللي وردت فيها الآن نحن محتاجين نذكر الناس بالعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان وبنذكرهم حافظوا على الصلاة يا جماعة مش معنى إنه الجما- المساجد أغلقت تضيع الصلوات مش معنى إنه الجوامع أغلقت نمنع الجماعات ليس معنى إنه الجوامع أو المساجد أغلقت إنك تصلي براحتك أو يأتي الظهر على العصر أو تروح تنام لغاية لما الع- الظهر يضيع فتصليه مع العصر واللي يبدأ الإفطار قبل ما يصلي المغرب ويصلي المغرب مع العشاء والعملية ما هو ما فيش آه، عوامل مشجعة يا جماعة يعني أروا الله من أنفسكم خيرا أروا الله من أنفسكم خيرا رمضان بينطوي ورمضان بيقضى فليته يقضى على خير هتتمنوا أن رمضان كان يستمر وليت السنة كلها رمضان في ناس بتتمنى استمرار رمضان عشان عشان تع- زي ما اجتهدت في العبادة صلاة وصيام وقرآن بيتمنى انه ده يستمر وفي اللي بيتمنى رمضان عشان الافلام والمسلسلات والراحة والنوم وال- والاكل والحلويات كل يعمل على شاكلته لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة وأنا أربط ما بين العشر المباركة والآية المباركة إيه والله وبعدين عشر إيه ده خلاص بعد سويعات ليلة سبعة وعشرين يعني إيه اللي باقي من رمضان أياما أو ليالي نسأل الله ألا يقضى رمضان إلا بعتق رقابنا من النيران اللهم اعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا ومن طلب منا الدعاء ومن أسدى إلينا معروفا ومن آه، أحبنا فيك ومن أحببناه فيك جميعنا يا رب اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إن كانت لم تمر ليلة القدر بعد فلا تحرمنا أجر قيامها ولا تحرمنا فضلها ونسألك ربنا أن تجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام أو يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه نسألك يا رب جودك وفضلك وكرمك ونسألك يا رب لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله أن تستجيب دعوته وتقضي حاجته وتحقق رغبته وتفرج كربته اللهم أعطيه من الخير ما أنت به عليم اللهم نفس عنه الهم والغم والكرب العظيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعتق رقابنا من النيران يا رب العالمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم وأطلق سراح أبنائنا وإخواننا المعتقلين اللهم يا رب لا تمر الأيام إلا والعيد بين أهليهم وذويهم اللهم ويا رب أرنا في الظالمين والمجرمين والكافرين عجائب قدرتك اسلبهم إمهالك حتى نرى عتق إخواننا ونرى إطلاق سراح إخواننا ونرى عودة لديننا ونرى حرية لأنفسنا ونرى عودة للمغتربين منا وإطلاق سراح المعتقلين فينا يا رب يا رب اشف بذلك صدور قوم مؤمنين اشف بذلك صدور قوم مؤمنين اشف بذلك صدور قوم مؤمنين ليس عليك بعزيز ليس عليك بعزيز ليس عليك بعزيز اللهم رد الغائبين اللهم ارجع الناس إلى أهليهم وبلادهم سالمين في مصر في سوريا في اليمن في العراق في ليبيا اللهم اكشف عنا ما نزل بنا واكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة يا رب اجعل عيدنا اجعل عيدنا والمسلمون في أرضك قاطبة لا يعيدون ولا يفرحون ولا يجتمعون في مصلى ولا في خلاء ولا في بلد من البلاد اجعل عيدنا رحمة بنا واجعل عيدنا مغفرة لذنوبنا واجعل يا رب عيدنا تفريجا لكروبنا واجعل عيدنا يا رب اجعل عيدنا يا رب إطلاقا لسراح أبنائنا وإخواننا في السجون والمعتقلات اجعل عيدنا يا رب عودة للمغتربين منا وتفريجا لكروبنا اجعل عيدنا يا رب رحمة اجعل عيدنا نعمة اجعل عيدنا فرجا اللهم فرجا قريبا اللهم يسر لنا فرجا قريبا اللهم يسر لنا فرجا قريبا ونصرا قريبا اللهم عجل بالبشارات بنصرة هذا الدين وعودة الخلافة الراشدة يا رب العالمين إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وأنت ولي ذلك ومولاه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين لقد من الله على المؤمنين كما أشرنا وبينا أن تخصيص المنة بالمؤمنين على الرغم من كونه عليه الصلاة والسلام منه للناس أجمعين ورحمة للعالمين لأنه من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو الكافر حقا وهو المبشر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالنار والبشارة هنا على غير وجهها على شاكلة فبشرهم بعذاب أليم بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالنار فقال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي ولا بما أرسلت به إلا كان من أهل النار نعوذ بالله تعالى وفي الحديث رد على الرويبضات الذين يظهرون في الإعلام ويحكمون لليهود والنصارى بأنهم من أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الجنة دون أن أذكر لكم نماذج ربما أشرت إلى بعض أولئك الرويبضات أو إلى أشهرهم ممن يظهرون في الإعلام ولا يزالون سبحان الله العظيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والله الحق واضح أبلج يعني كما قلت لهؤلاء المشايخ وكلهم أزاهرة للأسف أسف أزاهرة قلت لهم ما لم تحفظوا السبع الطوال أو السور الطويلة من القرآن على شاكلة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وفيها آيات كلها تبين حكم هؤلاء يا أخي أكيد حافظ جزء عما يعني حفظته أنت وصغير ولا في الكتاب ولا لما دخلت الأزهر قبل ما تبقى أستاذ دكتور في جامعة الأزهر في كلية الدراسات والتاني في كلية الشريعة ورئيس قسم الشريعة واللي تخرج من الأزهر وبقى من خطباء وعلماء السلطان واللي ما كانش من علماء السلطان تبقى آخرته قطران كل ال... ولا اللي كان عميد كلية الدعوة كلية اللي بها نشأت وظللت أدرس فيها يعني زبدة عمري 35 سنة وتبتلى بعميد يقول لك الوهابية كفار واليهود والنصارى مؤمنون ده كلام أنا ذكرته قبل كده مش هكرره كتير كل هؤلاء الحديث بيقول لهم أهو ده غير الآيات بقول لك اللي مش حافظ السبع الطوال طب ما أنت حافظ سورة البينة ولا مش حافظها الله مش فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية يا سبحان الله العظيم شوف شوف المشاقة لكتاب الله يقول لك لا اليهود والنصارى مش كفار ومش من أهل النار ودول من أهل الجنة طب هم بيقولوا كده بس بيقولوا علينا احنا كفار اليهودي بيعتقد فينا ان احنا كفار وليس عليه في الأميين سبيل يعمل فينا اللي عاوز يعمله واقرأ التوراة والتلمود والبروتوكولات والنصارى بيقولوا علينا كفار ليه؟ عشان لا نق... نحن ما قلنا انه المسيح ابن الله ولا هو الله ولا ثالث ثلاث ولا آمنا بالصلب فاحنا عندهم كفار وانت تقول لا مش كفار ايه الذلة والمهانة اللي احنا وصلنا ليها دي طب وايه اخرتها ما هي حفره قبر هيطلع قد ايه يعني والناس دي كلها كبرت وطلعت على المعاش مستنين ايه هتاخدوا منصب كل واحد بيدور على انه يبقى شيخ ازهر طب ما هو شيخ الازهر عمل ايه وهو من أعان ظالما سلطه الله عليه إيه المشاقة دي لله ولرسوله ولدينه ربنا يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب من دي بيانية الذين كفروا دول مين يا رب أهل الكتاب من أهل الكتاب يا رب اليهود والنصارى والمشركين اللي ما كانش عندهم كتاب اسمهم مشركون واسمهم أميون والشرك صن والكفر يعني ممكن تقول على الكافر مشرك والمشرك كافر قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله دول أهل الإسلام وفئة وأخرى كافرة اللي هم مين مشركو مكة فقال عنهم وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار فهنا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين تصنيف ما لهم يا رب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أنت تقول لا مش في نار جهنم مش هيدخلوها وإن دخلوها سيخرجون منها ونخلفهم نحن فيها كما قالها اليهود لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام احنا ندخل النار أياما ثم نخرج منها وتخلفوننا فيها وهو قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة في سورة البقرة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في آية آل عمران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ونرجع لسورة البقرة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم ما يقولوا اللي يقولوه زي بتوع الإعلام زي أئمة الضلال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون عاوزين تدخلوهم الجنة هي الجنة والنار بإيديكم أنتم ولا بايدينا احنا ما احنا بنحكم باحكام الله انتوا جبتوا الاحكام دي منين من التوراة ولا من التلمود إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها الخلود الأبدي أما من مات موحدا فأبى الله أن يخلد في النار من مات على التوحيد أبى الله أن يخلد في النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما بس ده كان بيعمل وبيعمل أيوة هيدخل في الطبقة العليا من طبقات النار ويعذب ويطهر ويلبس فيها أحقابا ثم يخرج منها بآخر شفاعة من الشفاعات مسك الختام شفاعة رب الأنام حين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إذا إذ قال له ائذن لي في من قال لا إله إلا الله من أمتي فيقول له يا محمد وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما فيخرج منها قوما قد امتحشوا قد تفحموا قد احترقوا قد صاروا حمما فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار أخرجهم من النار لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه وإنما بموتهم على التوحيد فأبى الله أن يسوي بين من مات موحدا على الرغم من اقترافه الكبائر التي قد تبلغ قراب الأرض وتصل إلى عنان السماء لكن إذا مات على التوحيد لا يسوي الله بينه وبين من يقول إن مع الله إلها آخر وإن لله ولدا وإن عزير وإن عزير ابن الله أو إن المسيح ابن الله ومن كفر بالله بأي صورة من صور الكفر والشرك والعياذ بالله يبقى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أنت تقول عليهم دي الناس دي حلوة والناس دي كويسة ويا سلام على أوروبا ويا سلام على أمريكا ويا سلام على الكيان الصهيوني وأنا بحب اليهود أنا أحب اليهود ولكني أكره المحتلين منهم حد سمع الجفري هم من أئمة الضلال برضو يقول أنا أحب اليهود ولكني أكره المحتلين منهم يا سلام جبت الديب من ديله مين قال لك تحب اليهود وحب اليهود كفر ما ربنا بيقول أولئك هم شر البرية اليهود شر البرية والنصارى شر البرية وانت تقول لا لا اليهود اخواننا ولاد عمنا واليهود بيننا وبينهم سلام وشوف اللي احنا بنعمله دلوقتي مع اليهود والخدمات اللي بنقدمها لليهود ومستنين يسكنوا عندنا ومستنين يرجعوا لينا ومستنين بدل ما نقول سينا رجعت لنا تاني لا سينا ما بقتش بتاعتنا أولئك هم شر البرية شوف اللي بنعمله مع الأوروبيين ومع الأمريكان شوف قد احنا بنسمع كلام ترامب الكبير بتاع الحكام العرب قد ايه ربنا يقول أولئك هم شر البرية لا شر البرية ازاي ده احنا هنتبعهم في كل حاجة حتى الوساخة بتاعتهم زي ما قالها طه حسين ينبغي أن نأخذ كل شيء على غرب حتى القاذورات بس احنا اللي حصل بعد الكلمة اللي قالها طه حسين دي خدنا كل القاذورات وتركنا كل شيء حلو عندهم وبنتشبه بهم في كل الوساخات وممكن نقلدهم في أمور دنيوية طبعاً الأمور الدنيوية بنقلدهم فيها تماما إذا عملوا market نعمل market وإذا عملوا مول نعمل مول وإذا عملوا مترو أنفاق نعمل مترو أنفاق وإذا الرجالة عملوا موضة في الشعر نعمل زيهم أيا كانت الموضة مش هدخل في تفاصيل والستات تلبس إزاي نسواننا تلبس زيهم هو إيه اللي ممكن تفرقوا ما بين مسلم وكافر وما بين مسلمة وكافرة كله زي بعضه يمكن بس في الآخرة هو ده عنده لا إله إلا الله ولا واخد الإسلام بالوراثة ولا يمكن يمكن ربنا يرحمهم لا نتألى على الله لكن حال المسلمين إيه لا نعرفه من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه في يوم من الأيام قاعد أقرأ عن معنى الإسلام قلت والله حتى معنى الإسلام لا نعرفه لأنك أنت لما تاخد معنى الإسلام يعني الاستسلام والانقياد والامتثال يبقى احنا مش عارفين معنى الإسلام رسم القرآن معدنا عندنا عجمة مش عارفين نقرأ القرآن نسأل الله أن يستر علينا ربنا يستر علينا احنا دلوقتي قاعدين إذا, إذا كان في دعوة يعني أمر معروف نعم ممكن يا أخي صلي يا أخي حافظ على الصلاة يا أخي طب لما تصلي بلاش السرعة والعجل تخيل واحد ممكن يعمل يفرغ حياته عشان يعمل حملة إنه الناس تصلي صلاة مطمئنة بدل ما كلهم ي... يعيشوا دور المسيء في صلاته ده دول اللي بيصلوا إنما اللي ما بيصلوش ما انتوا عارفين ونسبتهم تراوحت ما بين الثمانين في المئة إلى التسعين يا أمة الإسلام وعاوزين يعني النصر يجي طب يجي منين إيه؟ عاوزين الوباء يرتفع الكرب احنا احنا يعني في محنة شديدة والله فتن تدع الحليم حيرانه والله أهو بنتمنى وبندعو ربنا ولذلك حتى الدعاء ما هو مع وجود مثل هذا وردت الأحاديث فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم ده إذا كان فينا خيار إذا كان فينا خيار إنما اللي موجود دلوقتي حاجات تانية موجودة الكوسة والأتة والفقوس لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إذ بعث ربنا صفى واجتبى والآية دي والله حتة دي في الآية لسه فيها كلام كتير قوي لسه أكلمك إن شاء الله بعد العيد لما ربنا بعث فيهم رسولا يعني اصطفاه يعني اداله حاجة اسمها مؤهلات النبوة مش أي حد يبقى نبي ما أنا حدثتك في المحاضرة اللي فاتت إنه النبوة لا تكون إلا اجتباء واصطفاء على عكس الولاية الولاية كما تكون اجتباء تكون إنابة تكون اكتسابا كما في قول الله عز وجل الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فالنبوءة فالولاية ممكن اجتباء وممكن إنابة أنا وإنت ممكن نبقى أولياء الأولياء مش فقط اللي ماتوا ليس الأولياء فقط أصحاب الكرامات ولا أصحاب المقامات ولا ولا من مات احنا فينا ولاية الحمد لله ولاية عامة على الأقل من أعلن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا ولي خرج من ولاية الشيطان ودخل في ولاية الرحمن اقرأ في سورة البقرة آية 255 بعد آية الكرسي الله ولي الذين آمنوا بعد آية لا إكراه في الدين برضو الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إنما الجماعة الصوفية غرسوا في الناس إنه الأولياء دول أصحاب المقامات وأصحاب الكرامات وبنروح نعمل لهم موالد وكثير من الناس بيعبدهم من دون الله بألوان من مظاهر العبادة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله السجود ينفع لحد غير لله ده سيدنا معاذ لما حب يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها عندنا في المساجد اللي فيها أضرحة اللي بتاخد درجة ممتازة في وزارة الأوقاف واللي بتيجي من وراها ملايين من صناديق النذور تلاقي الناس عند الباب الأخضر واقفين بالطابور كل اللي جاء داخل على الغرفة اللي فيها المقام يسجد على العتبة ويبكي ويمسح ويعمل مين قال كده مين قال كده يا جدعان طب السجود عبادة والدعاء عبادة والطواف عبادة والنذر عبادة كل ده للأولياء مش هتخلوا حاجة لربنا كفاية عليه بنصلي له بتصلي له وبعد ما تصلي ليه تشرك بيه ايه البلاء المستطيل اللي احنا فيه ده فالجماعة الصوفية علمونا عن الأولياء حاجات تخليك انت في حالة خوف ورغبة ورهبة وخشية وحاجات كتيرة أوي من اللي هي العبادات القلبية التي لا ينبغي أن تكون إلا لله لا أنا بقول لك أنا ولي وأنت ولي ويصح يا شيخ تقول عن نفسك أنت ولي زكي نفسك الله يقول فلا تزكوا أنفسكم لا مش تزكية دي دي حقيقة التزكية بتيجي في الولاية الخاصة حبيبي اللي أنا ما اضمنهاش وما ينفعش أقول عن نفسي أنا صاحب ولاية خاصة إنما الولاية العامة خرجنا من ولاية الشيطان ودخلنا في ولاية الرحمن دي لنا كلنا لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إنما بتشد حيلك وتنتقل من سلم الإسلام إلى الإيمان أو الإحسان والتقوى ملازمك في كل هذا خوف من الجليل عمل بالتنزيل رضا بالقليل استعداد ليوم الرحيل والله هتبقى ولي والولاية الخاصة اللي في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إيمان زائد تقوى يساوي ولاية مؤمن زائد تق مؤمن زائد تقي يساوي ولي أنت مؤمن الإيمان بمعناه العام المرادف للإسلام وفي عندك الإيمان اللي هو الخاص الإيمان المستحب ده موضوع تاني لكن أنت مؤمن إيمان عام ولي ولاية عامة طب انت وصلت لدرجة التقوى وشديت حيلك مع ربنا عملت ايه يعني زي ما قال لنا كده في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه لغاية كده انت مسلم وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أدي الإسلام ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كده انت دخلت في الإيمان يبقى فرائض ونوافل هتدخل في الإيمان ساعة ما تدخل في الإيمان درجة التقوى معاها كمان بقيت ولي ولاية خاصة الذين آمنوا وكانوا يتقون وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ده مش أنت اللي هتحب ربنا ده هو اللي هيحبك وهيحبك إلا إذا كنت وليا والسلف قديما قالوا ليست العبرة أن تحب ولكن العبرة أن تحب طب ما هو بيقول لك حتى أحبه بإيه بشوية نوافل مش عاوزينهم في حياتنا دلوقتي احنا نوافل يا عمي فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب يا عمي دي سنة يا عمي بطلوا تشدد وتنطع في الدين ده دي الدرجة السلم اللي هيوصلك للولاية ومحبة الله عز وجل ليك زي لما انت دلوقتي في رمضان بتصوم رمضان فرض جيت بعد رمضان بدأت تصوم نفل الستة من شوال والاثنين والخميس والأيام القمرية واستمريت لغاية لما جات لك الأشهر الحرم فكترت الصيام وجالك شهر ذي الحجة فرحت صمت التسعة من ذي الحجة وأكدت صيام يوم عرفة وقعدت تجتهد في العشر الأوائل من ذي الحجة زي ما اجتهدت في العشر الأواخر من رمضان أنت ماشي في نوافل وماشي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام نوافل يعني سنن النوافل النافلة بمعنى الزيادة الزيادة على الفريضة اسمها نافلة اسمها سنة السنن دي مؤكدة وغير مؤكدة وسنن رواتب وغير رواتب في الصيام وفي في الصلاة وفي الحج بتكرر الحج كل ما ربنا يسر وفي العمرة كل ما ربنا يسر يبقى دي اسمها ايه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه شوف لما ربنا يحبك يا الله ولما يحبك هيدي لك منح وكرامات مش هتخطر لك على بال ولما يحبك آه بيحبب فيه خلقه زي ما في الحديث إن الله إذا حب فلانا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في ملائكة السماء إني أحب فلانا فأحبوه فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ثم يوضع له القبول في الأرض الله أكبر يعني دي دلالة على كرامة وعلى محبة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ربنا هيكرمه فيما يسمع مش قاعد يسمع أغاني وأفلام ومسلسلات لا بقى للقرآن وللعلم ولكل ما هو خير كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ربنا يوفقه في كل ما يبصر في كل ما يقرأ في كل ما يقع عليه بصره ويبعده عن الحرام وينجيه من هذا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها فيما يأتي وفيما يذر ويصبح من الذين إيه يتصدقون بصدقة إذا تصدق بصدقة لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وغير ذلك من الخيرات ويده التي يبطش بها ويصافح الناس وتتحاتى منه الذنوب اهو شوف احنا دلوقتي محرومين في ظل الكورونا حتى يسلم بعضنا على بعض عاملين زي السامري بتاع اليهود لا مساس لا مساس نعوذ بالله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها مشاويره كلها في الخير بيسعى دايما في الخير الخير ده رايح يصلي ورايح مجلس علم ورايح يصل رحم ورايح يوزع صدقات يوزع زكاة الفطر قبل ما ينتهي شهر رمضان ورايح يشوف اليتامى والمساكين عايش في الخير خير ورجله التي يسعى بها خذ كرامات لئن سألني لأعطينه عاوز أكتر من كده لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه لدرجة أنه ربنا سبحانه وتعالى من كثرة حبه لهذا العبد والعبد ده بيكره الموت مش عاوز يموت عاوز يستزيد من الخير في الدنيا عاوز عمره طويل ويرى أولاده وأحفاده وهم على أثره في الخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فربنا بيقول من كتر ما أنا بحب عبدي نفسي ألبي, ألبي له رغبته ولا موتهوش أطول عمره أوي لكن الآجال محددة قضاء مبرم وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته قال ولا بد له منه الله أكبر فيا إخواننا الولاية إحنا شغالين فيها نقدر ناخدها بفضل الله منحة واكتسابا يقينا إنما النبوة خلي بالك لا تكون إلا اصطفاء لكن ممكن يبقى عندك أنبياء كذبة أدعياء للنبوة حدثنا عنهم قبل هذا وموجودين في حديث عن فتن آخر الزمان وعلامات الساعة وأشرت إليه إشارات في كلامي السابق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا في الدرس الماضي فالنبوة اصطفاء عشان يصطفيه ربنا بيعطيه حاجة اسمها المؤهلات ايه المؤهلات الزمن يحتاج اليه الدنيا تصرخ تقول متى يبعث فينا من ينقذنا بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام صارت الدنيا بأسرة تقول متى يبعث فينا نبي آخر الزمان حتى اليهود كانوا أشد الناس حاجة لهذا النبي بس لما طلع من بني إسماعيل ولا طلعش من بني إسرائيل أوه, أوه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وعداوتهم كانت كما رأينا في الدروس السابقة وصلت للقتال والخيانة ونقض العهود وكل شيء يخطر لك على بال أو لا يخطر لك على بال وهم اللي كانوا قاعدين مستنيينه في المدينة خاصة وكانوا سبب في إسلام من أسلم من الأوس والخزرج يا الله فكله كان بيصرخ حتى الفرس والروم كانوا يقولون متى يطلع فينا نجم أحمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم كان عندهم حاجات في الكتب السابقة عارفينها والبشارات كانت في التوراة والإنجيل والزبور عشرات البشارات باقي لسه منها شوية هقول لكم عليهم إن شاء الله بعد العيد ففي حاجة اسمها مؤهلات النبوة الدنيا كلها محتاجة نبي لك أن تتخيل أنبياء بني إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي إلا الفترة اللي من سيدنا عيسى لسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام ستة قرون ولذلك ربنا لما يتكلم عن أهل الكتاب يقول لهم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يعني على فترة من الرسل شوف سيدنا عيسى اتولد واتعمل له تاريخ ميلادي اللي هو التاريخ الميلادي اللي الناس عارفاه وبتقبض عليه المرتبات ما بنقبضش على الهجري وما بنعرفش الهجري يمكن عارفين رمضان انما الهجري في مش في دماغنا ولا السنه الهجريه في دماغنا ده حتى راس السنه الهجريه انا ممن لا يؤيد الاحتفالات لكن تلاقي الناس يهنوا بعض بالسنه الميلاديه اكثر من السنه الهجريه وعلى رأي تغريدة قريتها إن أمة تنام ليلة القدر وتستيقظ ليلة رأس السنة لا تنتظر هذه الأمة النصر خلي بالك أنا نبهت قبل كده إنه ليلة 27 ليست هي الليلة الوحيدة اللي ممكن تكون ليلة القدر بس أغلب الناس على أنها كده كانت تبقى الجوامع مليانه طب السنه دي مفيش جوامع يا ترى هنقوم ليله القدر ولا لا او ليله 27 وليله 29 واخر ليله من رمضان زي ما المفروض قمنا في الليالي الماضيه وبعدين ده مساله الوتريه وال والزوجيه ما عادتش يعني ثابتة يعني ممكن الوتر يبقى زوج والزوج يبقى وتر لما تيجي تحسبها من ليلة 21 غير لما تحسبها من ليلة 29 أو ليلة 30 ونبهنا على الكلام ده خطبة ف يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام اتولد يقينا بالتاريخ الميلادي 571 571 قعد 40 سنة قبل النبوة يبقى وصلنا 611 سنة ستة قرون كاملة وعفويهم 11 سنة إلا إنك تخصم 33 سنة عمر السيد المسيح يوم ما رفع لأنه نبع على سن الثلاثين ورفع على سن الثالثة والثلاثين من عمره وده السن اللي هينزل عليه قريب جدا إن شاء الله نازل وده السن اللي هندخل عليه الجنة بإذن الله ندخل على سن المسيح ثلاثا وثلاثين وعلى جمال يوسف وعلى طول آدم يا رب يا رب وعدنا الجنة يا رب تفضلا وجودا وتكرما فدي الفترة الوحيدة اللي قعدت بدون نبوة ستة قرون يبقى الناس كلها محتاجة منقذ ولا لا اسمه اه دي اسمه عامل الزمن ويجي لك حاجة اسمها المثالية جمال الخلق وكمال الخلق والله ما أجمل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا حتى يوسف يوسف أمه سارة شطر الحسن لكن كان لمحمد لكن جمال محمد كان جمالا في جلال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الكمال الجمال الخلقي والكمال الخلقي دي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي تقعد تشرح فيها عمر طويل الكمال الخلقي القرآن يقول له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وشرف النسب لما ربنا يختار للنبي محمد عليه الصلاة والسلام نسبا لم تحظى به أي قبيلة من القبائل ولم يحظى به أحد في الدنيا بأسرها إلا النبي محمد أشرف نسب أشرف بيت أشرف قبيلة ده من باب الاصطفاء اسمها مؤهلات النبوة أجمع عليها العقلاء وجدت في جميع الرسل والأنبياء لكنها أكمل ما تكون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الاصطفاء مؤهلات وصفات كل كمال بشري كل كمال بشري على الإجمال وعلى التفصيل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة الله أكبر الله أكبر دي مؤهلات وصفات هكلمك عنها إن شاء الله بس دي إشارة على أنه شوف الآية الآية عظيمة جدا الآية دي حكاية وانت بتاخد كل لفظة من لفظات الآية من كلمات الآية فيها فيها بحر من البحور ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم خدت حقها معانا المرة اللي فاتت شوية حقها إيه ده شوية كده في تفسير الآية لكن لما تيجي ترد على إخواننا الصوفية في مزاعمهم حول إنكار بشرية النبي عليه الصلاة والسلام لازم تطول النفس لما ترد على مزاعمهم في أن نورانية النبي عليه الصلاة والسلام حسية تطول النفس ترد على مزاعمهم في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت ولن يموت طول النفس لما تيجي ترد على مزاعمهم في أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود من ال... من الأزل وسيبقى للأبد طول النفس لما تيجي ترد على مزاعمهم في الحقيقة المحمدية غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام وغير البشرية حقيقة مختلفة طول النفس لما تيجي ترد على مزاعمهم بالذات الفلاسفة منهم ابن عربي والحلاج وابن بشيش و... و... و... ومجموعة منهم معروفين باسمهم علماء الاتحاد والحلول فلاسفة الصوفية ويجي يقول لك الحقيقة المحمدية ما هي إلا الله واقرأوا كلام ابن عربي في الفتحات المكية وفصوص الحكم واقرأوا تائية ابن الفارض سلطان العاشقين واقرأوا إن شئتم الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي واقرأوا في أوراد الصوفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش اللي بيقول فيها اللهم صل على من منه انشقت الأنوار وانفلقت الأسرار وفيه ارتقت الحقائق فتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق فلا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم حققني بنسبه وألحقني بحسبه وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم سر حقيقتي وحقيقته وسر معالمي ومعالمه يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي كما سمعت نداء عبدك زكريا مش دي الصلاة على النبي لابن بشيش؟ في طريقة من الطرق الصوفية ما بتقولش الصلاة على النبي لابن بشيش ولما نيجي نسألهم ايه معنى انشلني من اوحال التوحيد التوحيد بقى اوحال امال احنا وصلنا للاوحال دي ليه اوحال واهوال التوحيد اوحال اه يقول لك التوحيد ده اوحال امال ايه اللي مش اوحال الوحده وحدة الوجود وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة قول لي بقى بحر الوحدة ده يطلع وحدة الوجود العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف مش ده كلام ابن عربي من أشعاره التي أنشدها في الفتوحات المكية وفصوص الحكم ولا الحلاج لما قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا روحاني حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا مش هم دول فلاسفة الصوفية أقطاب الصوفية الكبار اللي في يوم من الأيام قال بيحققوا معايا وأنا في جامعة الأزهر إيه يا جماعة التهمة دكتور عمر قال في محاضرة من محاضرات الحلاج كافر يقوم كل الناس يقول الله طب هو هو في حد قال غير كده ولا إيه هو في حد في جامعة الأزهر حتى بيقول غير كده ايه لما يقول الدكتور عمر انه الحلاج كافر والحلاج كافر دي مفروغ منها والعلماء حكموا عليه بالكفر والزندقة وقتلوه وصلبوه وبقية الجماعة من التلامذة بتوع وحدة الوجود والاتحاد والحلول دخلوا في خلوات الصوفية وبدل ما يصرحوا بالكلام قعدوا يكتبوا في الكتب والكتب دي دخلت في التراث الصوفي ولما نيجي نناقشهم ويقول لك مدسوس علينا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم هم دول يقدروا يفهموا الإشراقات والتجليات اللي احنا وصلنا ليها واللي وصل ليها الجماعة الكبار ابن عربي وابن الحلاج وابن الفارض الناس دي ينبغي أن تعبد ما أنا كان ليا جولات وصولات مع الصوفيه وسائله عميد الدعوة السابق وسائله شيخ الأزهر وأخوه وأبوه والطريقة الطيبية والطريقة الغير طيبية اسألوهم اسألوهم إن كانوا ينطقون ده معتقدات الصوفية في النبي محمد عليه الصلاة والسلام شيء رهيب وإحنا بطيبتنا قاعدين نقول دول ناس طيبين وناس مسلمين وناس من أهل السنة والجماعة رديت عليهم في كتابي شبهات التصوف بلاش كتاب اقرأ كتاب تنبيه الغبي لتكفير ابن عربي اقرأ كتاب مصرع التصوف اقرأ كتاب هذه الصوفية اقرأ كتب الأئمة قديما وحديثا معقول للدرجة دي لهذه الدرجة معتقدات كافرة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام اه والله والله يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشرا النبي محمد لم يمت ولن يموت النبي محمد من الأزل إلى الأبد من نوره كانت الدنيا وضرتها ومن جوده علم اللوح والقلم وتوصل المسألة عند ابن عربي انه يقول لك الحقيقة المحمدية هي الله وتقرأ كده بالنص وكان المهاجر من مكة هو الله إلى المدينة يعني أخر كلمة المدينة عشان يعمل نوع من اللبس والجملة كان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله اللي هو يقصد به النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولم يكن معه شيء ثاني يعني اللي هي نفي لقول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار حتى أبو بكر نفسه هو الله برضه وإذا كان الله في كل شيء ما يبقاش ليه في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي صاحبه الصديق أبي بكر وإذا كانت وصلت وحدة الوجود عند ابن سبعين والتلمساني القديم والناس دي كلها انه قاعدين يشرحوا وحدة الوجود لتلميذ من للتلامذة فراحوا اول ما خلص الشيخ الدرس وماشيين معدين على ترعة وفيها جيفة مرمية وريحتها طالعة فالتلميذ بيسأل الشيخ أو تحل الذات الإلهية في مثل هذه فأنشد ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيستي ما ينفعش المبالغة في النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش الإيذاء بهذه الصورة ما ينفعش النبي مصطفى من قبل الله وعبد بشر ورسول بشريته أربعين سنة وبعدين جاءت النبوة والرسالة وجعلت منه محمدا محمدا اللي هو ما في زيه في الدنيا لا في عالم الجن ولا ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا أولي العزم ما في زي محمد أبدا ولكن مش بالمبالغات بتاعت الصوفية دي مش بالشركيات ولا الضلالات مش بالكفريات ولا الجاهليات ألا يكفي محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقول الله فيه مثل هذه الآية ويشرحها العلماء بما يتفق مع القرآن والسنة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أهو إيه العظمة دي بعث واصطفى واجتبى رسولا من أنفسهم هقعد فيها كتير والله لو قعدت فيها بقية عمري ما خلصها لكن أنا وعدتكم إن أنا بكمل الآية إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إيه مهمته يتلو عليهم آياته واحد ويزكيهم اثنين ويعلمهم الكتاب ثلاثة والحكمة أربعة وكل واحدة من الأربعة دول كل واحدة من هذه الأربعة بسم الله ما شاء الله محتاجة كتير قوي إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعمل إيه؟ يتلو يتلو عليهم آياته إيه معنى يتلو؟ يقرأ بس تحمل معنى أكثر لأنك أنت ممكن تقرأ الحاجة مرة واحدة وخلصت لكن يتلو يكرر يقرأ وهو يكرر يتلو ولذلك وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن أتلو أتلو تعمل إيه في القرآن تقرأه في رمضان وتقفله بعد رمضان لا تتلوه يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار آناء الليل وانت بتصلي كده ركعات أو قاعد على سريرك وماسك المصحف تقرأ الجزء اللي عليك بتاع النهاردة جزء اتنين تلاتة اللي ربنا يفتح عليك بيه بتفرق من الفراغ للشغل بتفرق من ليل طويل لليل قصير يتلو عليهم آياته تتلو آيات الله أناء الليل وأطراف النهار أي وقت تلاقيه فراغ قبل صلاة بعد صلاة إيه صحيت من القيلولة قاعد بين المغرب والعشاء ومستني الصلاة أتلو آناء الليل وأطراف النهار فالتلاوة معنى عظيم في معنى التكرار يتلو عليهم آياته فقلنا الآية في آخر سورة النمل وفيها وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن مثلا آية في سورة الأنعام قل تعالوا أتلو أتلو ما حرم ربكم عليكم هيقولها مرة لا ده هيقولها كتير عليه الصلاة والسلام أتلو يتلو عليهم والتلاوة دي في القرآن بتحتاج معاني أكثر يعني وانت بتتلو رتل ده قرآن مش صحيفة مش كتاب يبقى ورتل القرآن ترتيلا وانت وبترتل خلي بالك تدبر أفلا يتدبرون القرآن ركز شوية مع القرآن وشوف المعاني والأحكام أفلا يتدبرون القرآن جاءت متكررة في النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفي سورة محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نعوذ بالله من أقفال القلوب وفي سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فأنت بتتلو وبترتل وتتدبر وده يبقى اسمه مقام العلم بكتاب الله وتنتقل من العلم إلى العمل فالعلم إمام والعمل تابعه يبقى العمل القرآن كتاب هداية امتثال أوامر واجتناب نواهي كتاب حكم تلتزم أحكامه وتقيم حدوده ثم هو مرجعية هذه الأمة فتحتكم إليه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يبقى يتلو عليهم آياته يتلو يقرأ ويكرر فهمنا معنى يتلو طيب يتلو عليهم آياته إيه المقصود بالآيات العلماء على أنها الآيات على ضربين على نوعين آيات في الكون منظورة اللي هي عبادة التفكر اللي ربنا قال فيها إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل آيات لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض لآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار
آيات في الكون الأعرابي قال البعرة تدل على البعير أثر السير يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير يتلو عليهم آياته آيات في الكون منظورة وآيات في القرآن مسطورة يتلو عليهم آياته آيات في الكون في الكون منظورة وآيات في القرآن مسطورة وعندنا القرآن كأنما هو كون مسطور والكون كأنما هو قرآن منظور إي والله من الأشياء اللطيفة وأنا بذكر لك معنى يتلو عليهم آياته إن أنا طالب في الدراسات العليا درسوا لنا كتاب اسمه الإسلام التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث لمين؟ لطبيب فرنسي اسمه موريس بوكاي موريس بوكاي موريس بوكاي ده طبيب فرنسي طب انت خليك في الطب يا موريس لا مهتم هو بالحقائق العلمية اللي اكتشفت في القرن العشرين وبعدين جات له فكرة بيقول هو الحقائق العلمية اللي اكتشفناها في القرن العشرين دي في حاجة منها في, في الكتب السماوية اللي بين ايدينا كان عندهم طبعا كتاب اسمه العهد الكتاب المقدس عندهم هو مش مقدس ولا حاجة هو مدلس هو مدنس بس اسمه عندهم الكتاب المقدس وعبارة عن عهد قديم في 39 سفرا وده اللي بيتعبد به اليهود والعهد الجديد اللي فيه الأناجيل الأربعة متى ويوحنا ولوقا ومرقس ورسائل بولس الرسول عندهم وأعمال الحواريين رسائل بولس والحواريين وحاجة اسمها رؤيا يوحنا اللاهوتي ودول بيكونوا العهد الجديد يبقى عندنا عهد قديم وعهد جديد وضمن العهد القديم المفروض يعني مزامير داوود لأنه من أنبياء بني إسرائيل بس حرفوها وسموها إيه آه المز... آسف اسمها الزبور زبور داود وأتينا داود زبورة فسموها المزامير سموها المزامير المزامير دي حاجة ما انصحكش تبص فيها يعني حاجة وحشة خالص يعني كلها جنس وقلة أدب بصورة يعني مش موجودة في الأفلام الإباحية بتاعت هوليود فبلاش تدخل عشان يكون عندك يعني ده لو راجل كبير حتى ممكن تفتن فربنا عافينا الشاهد انه موريس بوكاي قال أرجع للكتاب المقدس ده ولعلي أجد فيه شيئا من الحقائق اللي, اللي موجودة اللي تم اكتشافها في القرن التسعة عشر والعشرين وشوية ظهروا في التسعة عشر لكن العشرين كان أكتر وتحولت القضايا من, من نظريات علمية قابلة للأخذ والرد والصحة والخطأ إلى حقائق علمية ثابتة ف بص كده في الكتاب المقدس ما لقاش حاجة من الحقائق العلمية خالص خالص يا شيخ علاء لازم تقول له نشيد الأنشاد وإحنا صايمين دلوقتي اللهم إني صايم ده الإشارة إليه ممكن تنقض الوضوء يا راجل فما بالك بقراءته اللي ممكن تنقض الاغتسال موريس بوكاي موريس بوكاي أرى الكتاب المقدس عندهم ما طلعش بحاجة بالعكس طلع إنه في تناقضات ما بين الحقائق العلمية اللي توصل إليها العلم وكلام موجود في الكتاب المقدس محرف زعل قوي فحد يقول طب ليه يعني ازاي يبقى كتاب مقدس و ويعمل كده ويبقى متناقض مع الحقائق العلمية ودلوقتي أنا صدق الكتاب المقدس ولا صدق الحقائق العلمية ده بقت حقائق مش نظريات ده لو نظريات كنت أقول خلاص بلاش منها إنما إنما آه حاضر إنما دي حقائق علمية إيه يا جورج ما تتأدب يا جورج وتلم نفسك أنا بقول لك حقائق فموريس بوكاي قال لا المهم ما اقتنعش باللي عمله ده فقال طيب هو عندنا ايه تاني من الكتب السماوية عندنا ايه من الكتب السماوية في كتاب آه، اللي عليه المشاكل ده بالنسبة للمجتمع الغربي اسمه القرآن الكريم قال طيب والله أنا هتبين صحة هذا الكتاب من خطأي من خلال القضية اللي أنا ماشي فيها دي قضية الحقائق العلمية موريس بوكاي راح قرأ القرآن الدهشة في أنه وجد كل الحقائق العلمية المكتشفة في القرآن الكريم وال- وأغرب من كده أنه في حقائق علمية في القرآن لم تكتشف بعد فموريس بوكاي سأل سؤالا في مقدمة كتابه انه ايه ال- ال- الموضوع مفيش تناقض ابدا ولا مرة واحدة بين آيات القرآن والحقائق العلمية ويدور ويبحث ويتعب نفسه يمكن يمكن يلاقي تناقض واحد أبدا موريس بوكاي لم يجد تناقضا سؤاله لماذا ليس هناك تناقض بين القرآن وبين الحقائق العلمية أجبته ولما يكون التناقض بين القرآن والحقائق العلمية يا موريس بوكاي خالق الأكوان هو منزل القرآن خالق الأكوان هو منزل القرآن فالقرآن كون من- مسطور والكون قرآن منظور فلا تعارض بين ال- الأكوان والقرآن لأن رب الأكوان هو منزل القرآن وكلاهما نسخة من الآخر القرآن كون مسطور والكون قرآن منظور أسلم موريس بوكاي وألف كتابه التوراة والقرآن والإنجيل في ضوء العل- العلم الحديث من أعظم الكتب التي ينبغي أن تقرأ في كت... في باب الإعجاز القرآن الكريم وتوالت من بعده الكتب مثل كتاب العلم الله يتجلى في عصر العلم الإسلام في عصر العلم الكتب التي ألفت بعد ذلك الدور الذي قام به آه، قامت به هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أيام الشيخ آه، الشيخ عبد المجيد الزنداني والدكتور عبد الله المصلح ولغاية لما جاء الدكتور آه، الن- زغلول النجار الناس دي ليها بصمة في قضية الآيات الكونية في قضية الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي يبقى يتلو عليهم آياته آيات في الكون منظورة الإعجاز العلمي لما وجدت لغة العصر اهتميت بيه وقرأت بفضل الله أغلب الكتب التي كتبت في الإعجاز العلمي سنة 2001 ل 2004 وألفت فيها كتابا جمعت فيه زبدة ما كتب في كتب الإعجاز العلمي هذا الكتاب لم يخرج إلى النور بعد كتاب عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لكني أعطيت فيه خمسين محاضرة تحت عنوان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مسجد الفتح في المعادي قاعد بفضل الله بدور على هذه ال- الموسوعة السلسلة ونفسي أنزلها لكم على الموقع في موقع نصرة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وتقرؤوها وتستفيدوا منها هتلاقوا فيها خلاصة ما كتب في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والمفروض وأنا بقرأ الآن وبشرح يتلو عليهم آياته إن أنا أدي لك نماذج من تلاوة الآيات المرتبطة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم يا الله بس ده بحر بحر لا ساحل له لو دخلت فيه امتى نطلع ده موضوع تاني وسلسلة تاني هخليه ان شاء الله سلسلة تاني لما ربنا يديني طولة العمر لو ما لقيناش السلسلة القديمة هشرحها لكم مرة تاني ان شاء الله ولانه كتابي عبارة عن اوراق موجودة وهتبقى ش- يعني لو انا نقلتها من مصر لبلد آه، لنا فيها مشكلة كبيرة احنا كنا بنجد مشكلة في حمل المصحف ازاي انا ممكن انقل كتاب زي ده عبارة عن اوراق وايه الأوراق دي وايه مش عارف ايه والكلام ده كله عشان كده الكتاب لم يصدر بعد وكان ممكن في فترة ما انا موجود وعندي نوع من التفرغ ان انا آه، انزل الكتاب ده لكن الحقيقة ما ما فيش حاجة تساعدني ان انا الفه او ان انا اجمعه واحققه لا طلبة علم بتقرأ ولا أقدر أشيل الكتاب من مصر لتركيا ولا حتى لما كنت في ماليزيا ولا المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام لكن الحقيقة أنا من النوع اللي بيحب يجمع ويحقق ويخلي المؤلف بتاعه سهل أنا بسافر تقدر أنت تقرأ الكتاب لما لما ألفت للناس كتاب حقيقة الإيمان بفضل الله سهل جدا مش محتاج انك انت تسأل الشيخ في ايه ألفت لهم كتاب آيات مظلومة و- واللي بعده أحاديث مقلوبة ألفت لهم كتاب تعصب اليهود وتع- والتعصب الصليبي وبنصح الولد اللي دخل عندنا في الصفحة بتاعتنا جورجي ده ولا اسمه ايه أقول له اقرأ كتاب التعصب الصليبي اقرأ هذا الكتاب وشوف البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام شوف التاريخ الأسود للصليبية في العالم ومع المسلمين والكتب الأخرى المهم وده كان كله قبل كده يعني فترة الأسفار وأيام الشباب وأيام ما كنت ألاقي الناس بتقبل على قراءة الكتب فقول الله عز وجل يتلو عليهم آياته يبقى آيات إيه؟ كونية وآيات قرآنية زي إيه؟ شوف نموذج واحد قاله الله عز وجل اسم الوصايا العشر في سورة الأنعام والوصايا العشر بالمناسبة ستجدونها في التوراة وفي الزبور وفي الإنجيل فهي موجودة في كل كتاب سماوي وبنهديها لجورج ولأمثاله شوف الآيات دي اللي موجودة في التوراة والإنجيل وهو عارف موجودة فين في الإنجيل أنا هقرأ لك اللي موجود عندنا في القرآن وعشان ما تشعبش بي الحديث أنت ترجع لكتابك المقدس واقرأ الوصايا العشر في التوراة في العهد القديم وفي الإنجيل أما في القرآن ففي غاية الوضوح في غاية الوضوح قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعذلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله أكبر نموذج واحد في القرآن الكريم كاف لإصلاح الدنيا وسعادة الآخرة يتلو عليهم آياته آيات في الكون منظورة وآيات في القرآن مستورة لذلك لما جاء وفد للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلى ما تدعو يا أخا قريش فتلا عليهم هذه الآيات من سورة الأنعام قال وإلى ما تدعو أيضا فتلا عليهم آية في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قالوا والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخ العرب والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخ العرب الله أكبر أو قالوا يا أخا قريش مكارم الأخلاق فايتين في موضعين شوف سيدنا الإمام الشافعي لما تدبر سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال قال والله لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لوسعت الناس ولو عمل الناس بسورة العصر لكفتهم تخيل سورة العصر دي قد إيه سطر واحد في المصحف سطر واحد في المصحف ثلاث آيات آية قسم لتوكيد القضية والعصر وآية تشخيص المرض إن الإنسان لفي خسر خسران وبوار وتبار وهلاك بالكفر والشرك والعصيان أمال سبيل النجاح إيه يا رب الآية الثالثة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثنتان تصلح بهما نفسك وثنتان تدعو بهما غيرك فأما اللتان تصلح بهما نفسك فإيمان وعمل صالح وتدعو غيرك بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر تواصي بالحق والحق مر يحتاج إلى ما يعين عليه ألا وما هو أمر منه وهو الصبر سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وأصبر حتى يأذن الله في أمري وأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على أمر من الصبر سورة العصر أنا لازلت أذكر يوم أن بقيت بفضل الله ثلاث سنوات أفسر سورة العصر في مسجد الشهداء بالسويس عند الحج حافظ سلامة ربنا يكرمه ويبارك في عمري ثلاث سنوات وكنت باخد كده ايه تطواف بسورة العصر ايمان وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر انت اشرح فيه زي ما انت عاوز ده كلمة وعمل الصالحات بعد ما تشرح الإيمان بمعالمه وحقيقته وتدخل على عمل الصالحات إيه اللي هتتركه من الصالحات ما كله داخل فيه عمل الصالحات إيمان وعمل صالح إيمان وعمل صالح وبعدين لأن هذه الأمة ليس فيها أثر ولا أنانية تدعو إلى الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأخر الإيمان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفظا لأنه السبيل المؤدي إليه ولأن هذه الأمة امتازت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن بقية الأمم لأنه ليس بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي فالعلماء ورثة الأنبياء والدعوة فرض على هذه الأمة ما بين فرض عين وفرض كفاية على تفصيل ليس هذا وقته يبقى يتلو عليهم آياته ويزكيهم يزكيهم التزكية التزكية واللي منها قول الله عز وجل ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تزكية واللي أصلها النماء والبركة واللي منها كلمة الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون التزكية التخلية والتحلية التزكية التي هي تنقية التزكية التي هي تجلية التزكية دي فيها معاني عظيمة جدا ويزكيهم ده جانب التربية في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يزكيهم يخليهم يحليهم يجليهم يطهرهم ينقيهم يزكيهم لقد زكى الله محمدا ليزكي به أصحابه وزكى أصحابه ليزكي بهم العرب وزكى العرب ليزكي بهم العالمين يزكيهم لقد زكى محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم يزكيهم تخلية من الكفر وتحلية بالإيمان يزكيهم من دنس الجاهلية ويحليهم بمنهج رب البرية شوف بقى المعنى ده الكلمات اللي أنا قلتها دي ممكن تاخد منك إيه في الشرح والتفصيل سلسلة سلسلة محتاجة عمر طويل وانت تتكلم عن تربية النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبقى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم الله أكبر قد إيه وصلوا الصحابة لمستوى كانوا قرآنيين كانوا قرآنا يمشي على الأرض يزكيهم الصحابة خير جيل وأفضل رعيل خلت نفوسهم من حظ نفوسهم يزكيهم وبعد التزكية اللي هي التربية قال يعلمهم لأنه علم من غير تربية ناقص علم من غير تربية يضر ولا ينفع العلم لما جاء عند ناس مش متربيين بتشوفوهم بيقولوا ايه على شاشات التلفزيون وفي المواقع لأنه عنده علم بس مش متربي لو كان متربي ما كانش يقول له ايه يعني لما ما تصليش صوم مفيش مشكلة مفيش ربط بين الصلاة والصوم بقى دي التربية لما يقولوا ايه يعني لما الواحدة تطلع تمثل وتعرج شعرها وتعرج جسدها كأنها قاعدة في بيتها يعني أقول, أقول لك لا ده موضوع تاني ده موضوع كبير أهو ولد زي جورج ده لو متربي أنا مش فضيل ولا ببص على التعليقات بتاعته أصلا أنا معرفش حتى إيه السؤال اللي بيقول ما بتردش عليا ليه وأنا أقعد أفضلك أنت يا جورج أرد على سؤالك وسيب بالكلام اللي أنا بتكلم فيه قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام بقى العلم النقي ده الطاهر عاوزني ادور على سؤالك ايه طب ما تصبر علي واشوف سؤالك ولا اكتب لي السؤال مرة تانية وانا في اخر المحاضرة اهو واوريك الرد عليه ما انت مش متربي لو متربي ما تسألش بالطريقة دي ولا تتعامل انت بتشوش على على الدرس عشان الناس تقعد تبص على تعليقاتك ويسيبوا الدرس اللي فيه نوع من التربية والتزكية وانت يا شيخ ابو عبد الله ما تنفعلش مع مثل هؤلاء الأقزام لو أن كل كلب ألقمته حجرا لصار كل حجر بدينار أو كل مثقال بدينار ما أنا كنت برد عليهم في بدأت أشرح لا إله إلا الله في صفحة الإسلام هو الطريق والحق والحياة أول ما لقوا في علم سلطوا عليهم أمن الدولة وأغلقوا الصفحة والإخوة القائمين عليها معتقلين عن عندهم ربنا يفرج كربهم وفك أسرهم وأنا لو ما كنتش بعيد عنهم كان زماني معاهم ما ليه باسم الفتنة الطائفية ما تسكت يا جورج عشان ما يبقاش في فتنة طائفية حسبي الله ونعم الوكيل يتلو عليهم آياته ويزكيهم أنا بسب الإنجيل برضه ده كلام عابر يا ابني قلته في الكلام إنما لو عايز تعرف السب على الحقيقة مش سب ده أنا هقول لك حقيقة الإنجيل ولا يعني حرام علي إن أنا أعمل مقارنة ما بين التوراة والإنجيل والقرآن تقول لي بسب الإنجيل ده مش سب يا ابني دي إظهار حقائق ده تجديد الخطاب الديني اللي انتوا بتطالبوا بيه سب ايه أنا أحترم الإنجيل كما قال الله ثم قفينا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة ثم قفينا عندنا آيتين آية في المائدة وآية في سورة الحديد فخليني أقول لك حاجة عن آية المائدة وشوف القرآن بيقول إيه عن الإنجيل القرآن بيصف الإنجيل بأنه هدى ونور القرآن بيصف الإنجيل بأنه هدى ونور انتوا عندكم حاجة في الإنجيل بتقول القرآن هدى ونور لما ربنا يقول وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون شوف القرآن بيقول إيه على الإنجيل بتاعكم بس مش الحالي الإنجيل اللي أنزل وقبلها قال على التوراه وكيف يحكمونك وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الآية 44 في سورة المائدة واللي قبل كده الآيتين آية 46 وآية 47 يا ابني الإسلام كله عدل الإسلام كله حق القرآن اللي غير محرف بيقول إنه التوراة اللي أنزلت على سيدنا موسى هدى ونور والإنجيل اللي أنزل على سيدنا عيسى هدى ونور لكن هم بعد كده حرفوا التوراة وحرفوا في الإنجيل سيدنا عيسى وسط إنجيل متى ولوقا ويوحنا ومرقس والتناقضات اللي موجودة ما بين الأناجيل أنت جاي تتكلم مع أستاذ متخصص في علم الأديان انت وقعت ولا حد يسمى عليك ولا إلا إذا كان ربنا أراد لك الهداية يا ابني دي رسالة الدكتوراه بتاعتي والأبحاث بتاعت الترقية اللي وصلت بيها لدرجة الأستاذية في الأديان والمذاهب أنا قرأت التوراة والإنجيل أكتر منك تيجي أعمل لك مقارنات أنت عاوز محاضرات عشان أقول لك ليه أنا بتكلم على كده فين الحقائق العلمية اللي موجودة في التوراة والإنجيل أو في الكتاب المقدس أنا بتكلم عن حقائق علمية موجودة في القرآن مش موجودة في التوراة والإنجيل مش على لساني على لسان موريس بوكاي اللي كان نصراني وأسلم ما ترجع لكتاب موريس بوكاي طب ما تشوف القساوسة والكبار اللي أسلموا الله انت انت لسه يا ابني صغير شكلك ما يعني ما تعرفش حاجة ولما تسأل يبقى تسأل بأدب وخليك محترم تعالى لي على الخاص ولا العام ولا على أي حاجة واشرح لك وافصل لك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته آيات في الكون منظورة وآيات في القرآن مسطورة الآيات اللي في الكون منظورة سلسلة الإعجاز العلمي عاوزة سلسلة والآيات اللي في القرآن مسطورة ده تفسير القرآن الكريم ارجع للقرآن وارجع للتفاسير اقرأ تفسير الشيخ الشعراوي الله يرحمه واقرأ تفسير الظلال في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب الله يرحمه واقرأ تفسير القرآن العظيم لابن كثير الله يرحمه اقرأ هذه التفاسير اقرأ المختصر منها والمطول اقرأ للطبري اقرأ آه للقرطبي اقرأ لأبي السعود اقرأ مثلا آه الكتب التفسير البسيطة الصغيرة الميسورة الحديثة مثل كتاب تفسير القرآن للشيخ السعدي اقرأ حتى كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف يبقى يتلو عليهم آياته المنظورة والمسطورة ويزكيهم التربية وده موضوع كبير هنشرح فيه إن شاء الله ويزكيهم ويعلمهم العلم جاي بعد التربية مفيش تربية يبقى العلم والعياذ بالله يبقى العلم وبال على صاحبه زي اللي بنشوفهم في التلفزيون أئمة الضلال أئمة الضلال أئمة يدعون إلى النار يتكلمون بألسنتنا يتزيون بزينا يحلون الحرام يحرمون الحلال يحكمون على المؤمن بالكفر وللكافر بالإيمان يبقى إيه اللي باقي من الدين ردة والعياذ بالله إنما اتربى الأول اتربى وبعدين اتعلم وإلا يصبح العلم في أصاغر الناس وأسافلهم ولما يكون العلم في أسافل الناس يعمل فتن ويبقى من علامات الساعة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة وخلي بالك كمان يا يا جورج انه ربنا علم سيدنا المسيح الكتاب والحكمة لانه هيبقى واحد بمحمد عليه الصلاة والسلام فربنا علمه الكتاب والحكمة القرآن والسنة ولذلك في حديث القرآن عن سيدنا عيسى في سورة آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه المسيح عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة
إذن هو هيبة من أمة وزمانه حل خلاص يمكن تراه أنت يا جورج وتسلم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك ويوشك من أفعال المقاربة يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الدجال وتكون السجدة في الأرض واحدة خيرا من الدنيا وما فيها المسيح نازل نازل كان نفسه يبقى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهيكون ويوم ما سيدنا المهدي قال لا أئمة هذه الأمة منها تكرمة الله لهذه الأمة أفل بيكوا حد يقول لك ده نبي بعد النبي لا أنا واحد من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل من معجزاته إيه؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب وقال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين أقرأ لك لغاية آخر السورة ما هي دي سورة آل عمران ما دي سورة الأسرة سورة الأسرة المقدسة في القرآن الكريم وعندك سورة خاصة لستنا مريم الطاهرة البتول اسمها سورة مريم اقرأ سورة آل عمران الآيات اللي تلوتها عليك واقرأ سورة مريم اعرف الحق نظف عقلك ما تلغيش عقلك على طريقة المبدأ الكنسي الغي عقلك لا فكر فكر شوف الحق لعل الله عز وجل أن يهديك إليه مش كل ما حد يهتدي للحق نرميه في الدير ويبقى طعمة للحيوانات المفترسة وتعذيب ليه ليه كل ما واحدة تسلم ولا واحد يعني هقول لك مين ولا مين احنا فاكرين كلنا قصة كاميليا وقصة فلانة وعلانة اخرهم الاخت اللي كانت من اسبوعين اسلمت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يبقى نعود الى الآية يتلو عليهم آياته شوف الآيات عظيمة قد ايه يتلو عليهم آياته ويزكيهم يزكيهم التربية يا اخواننا التربية شدوا حيلكم في الأيام الباقية من رمضان وبعد رمضان اتربوا في رمضان وخلوا التربية تبقى آثارها فيكم بعد رمضان ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا الكتاب إيه؟ القرآن والحكمة إيه؟ السنة وإن كانت الحكمة في اللغة العربية وضع الشيء في موضعه وصفت بها السنة يعلمهم الكتاب القرآن ذلك الكتاب شوف أول حاجة في سورة البقرة بعد ما تخلص الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه تحدي تحدي للدنيا بأسرها تقدر أنت تتحدى بالتوراة وبالإنجيل تقول لي لا ريب فيه وأنا اللي مستعد أطلع لك مش في ال- ما بين إنجيل وإنجيل م- متناقضات إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس لا ده ما بين الإصحاح والإصحاح والسفر والسفر والله في الصفحة الواحدة والله في الصفحة الواحدة بطلع متناقضات الصفحة الواحدة تتكلم عن المسيح لا تدعوني صالحا إنما أنا إنما الصالح هو الله وأنا المسيح الذي أرسله وبعدها بكم سطر أبي وأبيكم الذي في السماء الله طب هو أبي ولا أنا عبده وهو يعني إيه المسألة صفحة واحدة فما بالك بقية الصفحات ده نسب المسيح مختلف فيه كام اختلاف طب رؤية رؤية بولس اللي عملت منه من شاول اليهودي إلى بولس الرسول فيها كام تعا تناقض مش أقل من خمسة عشر تناقضا التعصب الصليبي وتلاقي التناقضات دي إنما القرآن ذلك الكتاب اسمه الكتاب لا ريب فيه واحد من الغربيين شغل عقله بقى أول حاجة في القرآن بيتحداني بيقول لي لا ريب فيه طب والله لا هطلع فيه بقى الريب كله والشك كله قعد يمين شمال استعجب ألف كتابا اسمه القرآن المدهش القرآن العجيب اللي اتكلم عن ستنا مريم ولا اتكلمش عن ستنا عائشة انتوا تلاقوا في القرآن خالص اسم عائشة انما تطلع اسم مريم كم مرة في القرآن طب في سورة باسم عائشة لا إنما في سورة باسم مريم طب شوف القرآن ذكر اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام كم مرة أربع مرات طب شوفوا ذكر اسم المسيح كده كم مرة بقى ده قرآن مش منصف طب القرآن اللي يقول في شأن أبي لهب تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ويعيش أبو لهب بعدها عشر سنين ما فيش في مرة قال طب أنا ه- هكذب محمد قدام الدنيا وأقول له أنا أسلمت وإزاي أنت كتابك يقول علي أن أنا أصلا نارا ذات لهب ده الراجل ال- الغربي اللي بيقول الكلام ده مش أنا وأسلم في مرة عندنا أستاذ الله يرحمه الدكتور حسن الهواري كان عميد الدعوة في فترة من الفترات فبيقول له واحد بيسأله كان اسمه فانوس اسمه فانوس يا جورج قال له ايه حكاية اسلام واليهود وعيسى ومحمد قال له ايوه دول كلهم رسل من عند الله جاء سيدنا محمد وادانا الشهادة الاعدادية وجاء سيدنا عيسى وادانا الشهادة الثانوية محمد عليه الصلاة والسلام وادانا الجامعة انت يا فانوس حابب تدخل معانا الجنة؟ اهلا وسهلا حابب تقعد مؤهل متوسط انت براحتك اسمع يا فانوس الكلام اللي اقول لك عليه عشان تنور يا فانوس تنور يا فانوس اهو ده كلام بسيط من عالم ازهري ل- لواحد بيساله على قصه الانبياء وال وال وال وال والرسالات خدت بالك ويعلمهم الكتابه و... نور يا جورج اسمع الكلام شوف ارجع اقرأ تدبر تعلم ويعلمهم الكتاب والحكمة قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عارف الضلال المبين دي في الآية الله أكبر اختصرت لك قصة الجاهليات بأسرها ضلال مبين البيئة الجاهلية يوم ما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام كيف كان المشركون في الجزيرة العربية كيف كان الروم في بلادهم كيف كان الفرس في بلادهم كيف كانوا من الظلم والشرك والجهل والفساد والانحلال يوم ربنا يلخص الحكاية دي كلها في جملة صغيرة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين العلماء لما حبوا فسروها قالوا الضلال المبين الذي كانت عليه البيئات ظن الجاهلية ودي اسمها الشركيات وحكم الجاهلية اللي هي الأحكام البشرية وليس حكم رب البرية وبعدين حمية الجاهلية التقاتل والتنازع ما بين الفرس والروم والتقاتل ما بين القبائل العربية وبعضها البعض وأنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب وتبرج الجاهلية أنه المرأة تكون فتنة تتبرج وتكون فتنة وتخرج متزينة ومتعطرة وكان ما كانش التبرج زمان زي دلوقتي ده دلوقتي عري ده دلوقتي فضايح إنما التبرج زمان ابن عباس يقول يقول إيه كانت الطويلة من الثياب وتغطي شعرها غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها دي بس كده بدل ما تتلتم بالطرحة بترميها ورا ظهرها يبان القرط في الأذن ويبان تبان الرقبة زي الجاهلية اللي شوف جدتي وجدتك ده اسمه تبرج الجاهلية الأولى إنما اللي في الشوارع خرجنا إلى الشارع عاريات الأذرع والثقان والصدور باديات النهود والأرداف والخصور صابغات للوجوه مسترسلات للشعور متطيبات بأغلى المرأة في المجتمع الروماني والمجتمع الفارسي قد إيه كانت دم وكان يتلعب بيها وكانت للمتعة وللزنا وللخدمة وجواري ونساء يوم كل ده ربنا سماه إيه حمية تبرج الجاهلية الأولى انت يا محمد انت يا محمد انت ربنا انقذ بيك البشرية من الضلال المبين من ظن الجاهلية حكم الجاهلية حمية الجاهلية تبرج الجاهلية بس الأمة دلوقتي سابت منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعادت فيها صور ظن الجاهلية وخذ الآية بالمعنى العام وليس بخصوص السبب حكم الجاهلية في كل الدنيا ما في ولا بلد بيطبق شرع الله فتنهم الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله فكل دلوقتي حكم المجتمعات تحكم بغير شرع الله قوانين وضعية مستوردة ومحلية وحمية الجاهلية على مستوى الدنيا بأسرها وشوفوا الحمية الجاهلية شغالة في بلاد العرب إزاي ما بين السنة والشيعة في العراق ما بين السعودية واليمن في فيما يسمى بعاصفة الحزم ما بين الحوثيين وأهل السنة في اليمن ما بين اليمنيين مع بعض والبلاء المستطير اللي أنا مش قادر أتابعه في رمضان ما بين الليبيين وبعضهم الجبهة الوطنية وأتباع حفتر المداخلة واللي معاهم الجماعة اللي بأيدوهم دولة المؤامرات والسيسي والناس دي مش دي كلها حمية جاهلية طب شوف العمل وبشار الخنزير في شعبه على مدى تسع سنين تسع سنين ده مش سبعة زي السنين العجاف ده بقوا تسعة دخلنا على العشرة امال ايه حمية جاهلية امال ايه مش هو نصيري ليه ما يعذبش اهل السنة ليه ما يشرتهمش المهم يعيش ويقعد على الكرسي زي الغرب قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر وإبادة شعب منا أمر فيه نظر لما ينام ويصحى ترامب ويفكر في المسألة ولا الراجل اللي هو بتاع ال ال بتاع الأمم المتحدة ده اللي بيقول لك أعرب عن قلقه وأعرب عن قلقه وقعد قعد كل واحد يجي لنا يقول لك ايه أعرب عن قلقه لغاية لما واحد يقول لك كل المرتب اللي بياخده آه بتاع الأمين العام لهيئة الأمم كل المرتب ده بس عشان يعرب عن قلقه يعرب عن قلقه مفيش أي خطوة يعني إيجابية توقف نزيف الدم من إيه حمية جاهلية وبعدين وتبرج الجاهلية حدث ولا حرج اللي تحول من تبرج جاهلية إلى عري إلى فساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس اه واللي بيقول لي الاخ اللي بيعملوه الرافض في العراق اشرت اليه طبعا طبعا في العراق بس ده في العراق وفي سوريا الرافض عاوزين يعملوا يعملوا امبراطوريه جديده زي امبراطوريه اسماعيل الصفوي اسمها الصفويين عاوزين يعملوها لكن ان شاء الله لن يكون رغم ان الامه ضعيفه والامه ميته يبقى وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين شوف بقى ظن الجاهلية حكم الجاهلية حمية الجاهلية تبرج الجاهلية ينفع احنا ننسب لأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفينا كل هذا طبعا الآية اللي أنا واقف عليها دي الله أكبر قد إيه يا أخوانا قد إيه فيها يعني من الأول للآخر كده دين داخل آية حكاية من البداية للنهاية أنا طولت قوي ده أنا داخل على الساعتين كنت باخد ساعتين بسميهم محاضرتين دلوقتي محاضرة واحدة ما أنا نفسي أوصل لغاية 120 وأخلص السلسلة إن شاء الله على كل على كل إحنا كده الحمد لله خدنا النهاردة الدرس 110 وخدنا جوانب من تربية النبي محمد عليه السلام لا من تفسير الآية الكريمة اللي بتتكلم عن النبي محمد أو بيان مهمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان في نصيب رجعنا لها تاني إنما احنا لسه عندنا بقية الكلام دلائل صدق النبي محمد احنا ذكرنا أطراف كبيرة وكثيرة من السيرة كدلائل على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إيه كمان المؤهلات الصفات شهادة التوراة وال والإنجيل والزبور شهادة علماء أهل الكتاب شهادة العلماء المعاصرين المفكرين الغربيين من المستشرقين ومن, المستغر... ومن المنصرين كل دول لهم شهادات ومسك الختام شهادة رب الأنام الملك العلام بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام شهادة أخبار اللي مذكورة في القرآن وشهادة معجزات ألف معجزة حسية موجودة في كتب الشمائل والسير وكفاية علينا المعجزة المعنوية القرآن الكريم القرآن الكريم بيقول لنا إيه فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر ولكن الذي أوتيت كان وحيا أوحي إلي كان وحيا أوحي إلي فلعلي أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة قد إيه الدلائل المتبقية وإحنا بنشهد أن محمد رسول الله لازم نبقى عارفينها ولازم بتكون على يقين منها ومتأكدين بقينا بقينا خير كتير حول أشهد أن محمد رسول الله من بعد يعني الخمسين درس اللي فاتت حول أشهد أن محمد رسول الله وأغلبهم كانوا في رمضان بفضل الله لما كنا بناخد المحاضرة محاضرتين ودينا دلوقتي شغالين محاضرة بس بتطول شوية وكمان وبقينا ناخد أجازات الاثنين والأربع وللجمعة لا ده أنا كمان هديلكم من النهاردة إن شاء الله أجازة عشان العيد قرب وعشان تشدوا حيلكم في العشرة الأخيرة عشرة الأخيرة هي يعني في الأيام الباقية من العشرة الأخيرة يعني ليلة 27 وبكرة 27 إن شاء الله و28 و29 هديلكم أجازة قبل العيد هم ثلاث أيام أربعة وكمان إن شاء الله زيهم بعد العيد ونرجع تاني إن شاء الله نكمل دروسنا عبارة عن نوعين دروس حول أشهد أن محمد رسول الله اللي هي الدروس بتاعتنا دي نكمل دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصلنا 120 درس أكتر أقل زي ما ربنا يريد ويبقى بكده شرحنا لا إله إلا الله محمد رسول الله بشيء من الاستفاضة عشان تتعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله يا مسلم ربنا قال لك كده فاعلم أنه لا إله إلا الله ويبقى الدروس الثانية هتبقى عبارة عن رحلتنا إلى الآخرة اللي هي بتيجي على قناة إيه شؤون إسلامية مع الأخ مصطفى الشرقاوي وبعد ما كانت الدروس بالليل هنخليها بالنهار إن شاء الله ويبقى خليني أقول لكم كده مبدئيا عشان هتاخدوا الأجازة وتبقوا عارفين بعد العيد إن شاء الله يبقى عندنا سبت واثنين واربع مع الرحلة إلى الدار الآخرة إن شاء الله مع شؤون إسلامية على صفحتنا برضو الشيخ علاء بينزلها على المواقع المسنجر قناتي على اليوتيوب على ايش اسمه التليجرام وهيبقى في موقع نصرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبقى ده السبت والاثنين والاربع ويبقى درسنا في السيرة وفي قول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أحد وثلاثاء وخميس يبقى سبت واثنين واربع السبت والاثنين والاربع ايه مع رحلتنا الى الاخره وقناه شؤون اسلاميه وحد وثلاثاء وخميس مع أشهد أن محمد رسول الله مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن نفرغ من النصف الثاني من كلمة التوحيد بعد كده بقول لكم إن شاء الله هنرجع ناخد مثلا الملاحم ناخد السيرة والغزوات اللي هي الغزوات والسرايا للنبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا تركناها من السيرة ممكن يبقى عندنا إن شاء الله فرصة للإعجاز العلمي للقرآن الكريم نعمله سلسلة ربنا يكرمني وأقدر أبدأ تفسير القرآن الكريم بصورة تكون إن شاء الله غير مسبوقة واجمع كل اللي قيل في التفسير واخد لكم الزبدة واعمل لكم الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز ده إذا كان في العمر بقية إن شاء الله يبقى كده الصورة وضحت أقدر أقول لكم دلوقتي تقبل الله منا ومنكم أقدر أقول لكم كل عام وأنتم بخير أعاد الله علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والتمكين أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أقول لكم سامحوني سامحوني على إني خدت ساعتين كاملين بادئ الساعة 2 ودقيقتين ودلوقتي 4 ودقيقتين ده بتوقيت مكة المكرمة يغفر الله لي ولكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته